سلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد قصة هزتني لما سمعتها قصة تهز أي قلب لما يسمعها قصة أخ كان أخوه غني وعنده عقارات وأطيان وأموال وعمارات وكان طمعان في مال أخوه أخوه مات ما عرفش ياخد حاجة من أخوه وقف على القبر وأخوه بيتدفن يبكي قدام الناس يقول لهم أخويا حبيبي أخويا أنا نفسي أودع أخويا أنا وهو لوحدنا بس في القبر أنا عايز أنزل التربة ما حدش ينزل معايا أنا وأخويا أخويا حبيبي أودعه لوحدي أنا وهو بس الناس سابوه ينزل القبر مع خول واحدهم نزل القبر كان محضر عقود بيع وشراء معاه مجهزها وفك الت- الكفن على اخوه في ثواني وطلع صابع اخوه وحط الحبر عليه وبدا يبصم اخوه على عقود البيع والشراء وهو بيبصم اخوه مات سبحان الله العظيم وهو بيبصم اخوه ملك الموت نزل اخذ روحه وهو بيبصم اخوه روحه نزعت من الحلقوم صعدت الى الله سبحانه وتعالى الراجل ده ما اتعظش يا اخوانا ما اتعظش ما اتعظش بمنظر العظم والاكفان الممزقه والمسوده حواليه ما اتعظش بجثه اخوه اللي كان لحم ودم عايش وبيروح ويجي قدام عينيه امبارح ما اتعظش بمنظر القبر والكفن الراجل ده ما اتعظش ايه ده قلت سبحان الله ايه الغيبوبه اللي وصلنا لها دي ايه الغيبوبه اللي بقينا فيها دي الغيبوبه اللي المجتمع عاد للاسف الشديد معظمه عايش فيها غيبوبه بتبدا من اول سن الطفوله تلاقي الاطفال ماشيين في الشوارع الطفل في غيبوبه الاطفال ماسكين المحمول وقاعدين يلعبوا بالرنات وقاعدين يتفرجوا على الكرتون بتاع هركليز وسبيستون وقنوات الكرتون الاطفال نفسها طفولتها اتقتلت الاطفال يكبروا الغيبوبه تزيد ما تقلش يوصلوا لثانويه عامه تلاقي الطالب بتاع الثانويه العامه ماسك ماسك الكتب والكراريس بتاعته وقاعد يجري من درس لدرس لدرس لدرس ما بيستريحش ما بينامش يرجع بالليل مقتول ابوه يقول له هقطم رقبتك لو ما قعدتش تذاكر اخر الليل يفضل يذاكر يصحى تاني يوم مش شايف قدامه لا صلى ولا عمل حاجه ولا فكر في اخرته وقعد في الدوامه ده سنتين لغايه ما يطلع من الغيبوبه بتاعه الثانويه العامه يدخل الجامعه الغيبوبه تزيد يا جماعه ما تقلش للاسف الشديد لو بنت تبدا تدخل في غيبوبه فتى الاحلام والبادي والجينز والمكياج والفتى الاحلام اللي هيجي ياخدها على الحمار الفراري ولا هيجي ياخدها على الحصان ال Lancer ولو هو شاب يبدا يدخل في الغيبوبه بتاعه السجاير والمخدرات والقعدات والسهرات والنوادي والكليبات ويبدا يدخل في غيبوبه تلاقي شويه شباب قاعدين على ال PlayStation وشويه في النادي وشويه في القهوه وشويه على ال games وشويه على الشات وشويه على في المصايف ايه ده والشاب نايم يحلم نص احلامه في البنت اللي بيحبها تقول له ايه بكره والنص التاني في السيجاره الملغمه هيحصل عليها ازاي ويكبر ويتخرجوا من الجامعه تزيد الغيبوبه اكتر تلاقي الشاب قاعد على النت قاعد يشيط مع اي بنت امريكانيه يمكن يقع في بنت امريكانيه تبعت له دعوه يروح يغسل صحون هناك في امريكا ولا حاجه او متشعلق في اتوبيس طالع على الساحل الشمالي يمكن يلاقي وظيفه غسل صحون في اي فندق في الساحل الشمالي يتعرف على سائحه اجنبيه عندها 70 سنه ترضى انها تتجوزه وتاخده بره او ماسك ال CV بتاعته وقاعد يلف على الشركات مفيش شركه راضيه تقبله لغايه ما يقعد على القهوه في الاخر محبط مش لاقي حاجه يعملها وهي قاعده تلف على فساتين السواريه تدور على اسوا فستان تلبسه في فرح صاحبها اللي هيتجوز الليله كانوا اصحاب في الكليه ساعه المشي والرحلات والفسح كان كانت حبيبته قوي انما ساعه الجواز ما افتكرهاش ما حدش منهم افتكرها ساعه الجواز وكل يوم واحد من اصحابها يتجوزه وينساها وتروح الفرح بفستان سواري جديد لعل حد يبص لها المره دي على انها تنفع زوجه يكبروا هما الاثنين ده يتجوز وهي تتجوز ويخلفوا ويبقى هو اب وتبقى هي ام وتزيد الغيبوبه تلاقيه ماشي اب ولكن الهم مالي وشه الهم مغرق حياته اعمل ايه ازازه الزيت بقت بكام ده رغيف العيش ده ده, ده, ده رغيف العيش بقى مشكله في حياتنا والولد اللي عايز كارت محمول كل شويه اجيب له منين والبنت اللي عايزه دروس خصوصيه اعمل لها ايه وساعه البطش تلاقي الهم ده كله راح يقعد يتفرج على 10 لعيبه كانهم العشرة المبشرين بالجنه ويتفرج على حارس المرمى كانه حارس حمى الامه ويتفرج على الجماهير في المدرجات كانها المهاجرين والانصار رايحين يؤازروا المنتخب القومي ولما يجي جون ينسى الدنيا واللي فيها كان نصر تاريخي حصل في تاريخ الامه بتاعتنا وقاعد كل شويه لما يفوق من الماتش يبص لبنته اللي لسه ما اتجوزتش اجوزها ازاي وبنته المخطوبه اجيب لها عفش يرفع راسها قدام عريسها ازاي وابنه اللي اتخرج لا شغلانه ولا لاقي وظيفه اعمل له ايه وتلاقيه قاعد مهموم وشايل هم الدنيا كله غيبوبه يا جماعه غيبوبه المجتمع دلوقتي بقى عايش في غيبوبه للاسف الشديد وفي وسط الغيبوبه دي الاب قاعد يتفرج على الماتش بنته نازله لا باص الاسترتش اللي هي لابساه ولا البرفان اللي هي حطاه ولا المكياج اللي هي رسماه ولا الرنه اللي جات لها قبل ما تنزل دي رنه من مين ولا هي رايحه فين ولا هتيجي امتى ولا بص لابنه وهو طالع شاف اخته بالمنظر ده ما بصلهاش ابنه طالع عينيه من تحتها سودا وشفايفه سودا والسيجاره في ايديه ما بصش لابنه ولا شاف السيجاره دي جواها ايه غيبوبه يا اخوانا المجتمع دلوقتي بقى فيه جزء كبير جدا عايش في غيبوبه هنفوق امتى درس الليله محاوله ان احنا نستيقظ محاوله ان الواحد يفجر الكبت اللي جواه لما بيمشي في الشارع احنا ماشيين في سلسله ولكن احيانا لازم نتوقف لان الهم اللي بيصيب الانسان اللي بيمشي في الشارع دلوقتي ويشوف احوال المسلمين وشباب المسلمين لازم واقفه انا اكلمكم الليله عن موضوع في غايه الخطوره موضوع من اخطر ما يكون عارفين اكلمكم عن ايه عن اخر خمس دقائق قبل الموت ايه اخر خمس دقائق قبل الموت يعني ايه اخر خمس دقائق قبل الموت اخطر خمس دقائق في عمري وعمرك اخطر خمس دقائق ليه اول حاجه لانهم بيجوا فجاه فجاه ازاي هي لحظه هي لحظه كلمح بالبصر في لحظه تغمض عينك وتفتحها تلاقي نفسك في عالم تاني بتتحاسب ما بين ملكين هي لحظه زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا انقطاع عارف لما كل حاجه تقطع فجاه النبض قطع الجسم بيستغيث من القلب هات نبضه واحده بس بالدم خلاص رزق النبض اتقطع النفس هتموت عايز نفس واحد خلاص رزق النفس اتقطع ان العبد المؤمن العبد العبد قبل مؤمن او فاجر عبد كان عارف انه عبد هي دي المشكله يا اخوانا ان واحد عارف انه عبد وواحد ما عرفش انه عبد واحد فاق وواحد ما فاقش واحد لحق وواحد ما لحقش في واحد ما بيفوقش غير لما يصلي على واحد صاحبه واحد ما بيفوقش غير لما يتصلى عليه واحد ما بيفوقش غير وهو نايم على سرير المرض واحد ما بيفوقش غير وهو تحت التراب طب قيمتها ايه قيمتها ايه ان انا صحيت بعد ما كان القطر ميعاده فات قيمتها ايه ان انا صحيت بعد وانا تحت التراب خلاص افمن يمشي مكبا على وجهه ماشي قاعد يقع على وشه ويقوم ويكمل برضه طب انت بتكمل ليه انت واخد سكه المعصيه كلها وقعت على وشك بتكمل ليه يدخل علاقه حب يسقط سنتين ويخسر فلوسه وتتحطم نفسيته ويقوم ويكمل برضه تدخل علاقه حب ويتفاجئ ان هو خانها وراح يتجوز واحده تانية وتقوم وتكمل برضه في طريق المعصيه يشرب مخدرات ياخد جرعه زايده يتنقل العنايه المركزه يبقى هيموت وينقص باعجوبه ويقوم ويشرب تاني ويكمل برضه مش مش راضي وتيجي تكلمه يقول لك انا احسن من غيري يعني ايه احسن من غيري يعني لو واحد صلى الظهر اربع ركعات يقول واحد راح دخل يصلي الظهر صلى ثلاث ركعات يقول لك انا احسن من اللي ما صلاهوش لا انت واللي ما صليتوش واحد الظهر اربع ركعات ربنا له مراد ربنا طلب منا طاعه معينه التزام معين لازم نؤديه كامل يا اخوانا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع انقطاع يعني ايه يعني هي لحظه لحظه يا شباب لحظه يا جماعه والله العظيم الوقت لما بتدبر واتامل الاقي ان اقل سبب للموت هو النوم على فراش المرض اقل سبب قعدت افتكر الجنازات اللي الواحد صلى عليها الفتره اللي فاتت اه الاخ فلان الله يرحمه اللي كان بطل بطل في الرياضه وكان في شبابه الاول على الجمهوريه في الرياضه سبحان الملك وفجاه يصلي الفجر يحس بنغزه بسيطه في صدره يميل على سجاده الصلاه يموت سبحان الله في لحظه في لحظه وفلانه الطالبه الجامعيه اللي ماتت في لحظه وفلان الطالب الجامعي اللي مات وهو في السكشن بتاعه وفلان اللي جابوه جثه من الجيش حصل له صعق كهربائي وصلينا عليه وفلان اللي كان مات في حادثه وفلان ايه يا جماعه ده عاد اقل سبب للموت هو النوم على فراش المرض اخر خمس دقائق قبل الموت فكرت فيهم فكرت فيهم مين فينا فكر فيهم يا اخوانا مين ساعه الحبسه والله العظيم كان الواحد زمان اول الكليه كان اكبر دافع لالتزامه هم اخر خمس دقائق قبل الموت كنت اقعد افكر طب انا لو عشت حياتي زي ما انا عايز ساعه ما اجي اموت وشريط حياتي يتعرض قدامي كل المناظر تتعرض عشت زي ما عشت وعملت اللي, عاي... اللي انا عايزه ووصلت اللي انا عايزه وبعدين ذهبت لذتها وبقيت حسرتها طب وبعدين وبعدين يا اخوانا لما تيجي تفكري كده تلاقي ان ربنا لما بيسحب الروح من الجسد بيسحبها مش مره واحده واحده واحده الروح تتاخد من الرجلين من الصدر من البطن البطن من الايدين لغايه ما توصل للحلقوم والتراقي يبقى الانسان نايم لسه واعي وعارف ان روحه بتتسحب ولكن بيبص على جسمه جسمه مات خلاص ايديه ماتت رجليه ماتت صدره مات وهو الروح متعلقه هنا لسه ما خرجتش ليه ليه ربنا بيخلي الانسان قبل ما يموت يشوف جسمه وهو ميت ولسه الانسان ما ماتش عارفين ليه عشان ربنا يقول لك ايديك ده كانت من ساعات طوع امرك لو عايز تسبحني عليها ليل نهار سبحني رجليك ده اهي كانت من يومين طوع امرك عايز تقوم الليل عليها قوم عايز تروح للمسجد عليها روح عايز تروح دروس العلم والوعظ عليها روح كان جسمك ده كله تحت امرك ضيعته ليه اخر خمس دقايق قبل الموت مشهد الحسره ولما الانسان بيموت فجاه عامل زي طالب قاعد في الامتحان والورقه اتشدت فجاه اتشدت فجاه طب استنى طب خمس دقايق طب 10 دقايق ولا دقيقه واحده مين فينا يستحمل كده الستوب واتش بتاع عمري وعمرك وعمرك اللي لما يجي عند ساعه الصفر الله اعلم لحظه الصفر دي هنكون على طاعه ولا هنكون على معصيه هنكون على ايه يا جماعه ملك الموت هينزل ياخد روحنا على ايه هياخدها على طاعه ولا على معصيه لازم نفكر يا اخوانا خواتيم الخواتيم يا اما وسام شرف بيتعلق على صدورنا نقابل بيه ربنا يا اما وصمه عار على الجبين يندى ليه الجبين يوم القيامه هنقابل ربنا نقول له ايه وانا راكب مع سواق تاكسي وحود مخالف من شارع رئيسي لقى عربيه المرور في وشه نزل الضابط مد ايده لسواق التاكسي اداله الرخصه مشي قلت سبحان الله طب ما انا ما ركبت مع سواقين تاكسي لما الضابط قال لهم الرخصه ما رضوش اداها له اشمعنى ده اداها له على طول لانه ضابط متلبس مصيبه موتة السوق ان هو الواحد ظابط متلبس الممثل اللي من كذا سنه مات في اوضه الزنا ده ظابط متلبس والعياذ بالله ده يقابل ربنا يقول لربنا ايه ده يقول لربنا ايه المشكله يا جماعه ان اخر مشهد لينا قبل الموت هو اول مشهد لنا يوم القيامه اللي انت مت عليه تبعث عليه المشهد الاخير ليك في حياتك هو المشهد الاول ليك في الارض على الله المشهد النهائي الختامي للمسرح للفيلم لل... لل... للحياه للاحداث بتاعه دنيتنا هو المشهد الاول لنا في الاخره هنقابل ربنا بايه هنبعث بين ايدين ربنا بأني مشهد يا اخوانا هنقابل ربنا بأني مشهد عايزين نفكر عايزين نقف مع نفسنا واقفه عايزين نقف مع نفسنا واقفه في الموضوع الخطير ده انت الوقت لو انت طالب بتذاكر كل يوم 15 ساعه وانا فت عليك 90% هلاقيك بتعمل ايه بتذاكر ليه لانك انت معظم يومك بتذاكر هو لو انت حياتك كلها طاعه وملك الموت نزل هينزل لك على ايه على طاعه طب لو حياتك كلها معصيه وغفله وملك الموت نزل هينزل لك على ايه على غفله عايزين نفوق يا اخوانا عايزين نستيقظ الغيبوبه اللي بقت في قلوبنا ديت ما اعرفش الغيبوبه دي سببها ايه غيبوبه ازاي ومعانا القران غيبوبه ازاي خواتيم السوء والخواتيم الفجاه بقت احداثها لا تحصى الثلاث صفحات الوفيات اللي بيجوا كل يوم في جريده الاهرام بقى قد ايه نسبه منهم خواتيم ماتين فجأة ناس ماتوا فجأة قد ايه يا جماعة طب ليه يا رب ليه الرسائل دي كلها يا رب عشان نفوق من الغيبوبة دي عشان كده انا قبل ما ابدا درس الليلة انا عايزك تقسم الشاشة الوقت نصين انا عايزك تقسم الشاشة معايا نصين نص تفتكر معايا المغني المطرب فلان الفلاني اللي عاش طول عمره ماسك العود بيعزف عليه وبيغني على المسرح قدام الناس ولما ملك الموت نزل خد روحه خد روحه وهو ماسك العود وبيعزف على المسرح قدام الناس والنص التاني مشهد شفته بعيني على شبكة الانترنت احد الدعاء الى الله كان بيدي درس في مسجد ومتصور فيديو واحد يتكلم عن ربنا يتكلم عن ربنا يتكلم عن ربنا وفي اخر الدرس فجأة تبص له تلاقي عينيه غربت كده في لحظة وراسه وقعت على كتفه سبحان الله العظيم مات في لحظة في لحظة كأنه روحه خرجت تسيل كما تسيل القطرة قلت سبحان الله ده عاش على الغنى فمات عليه وده عاش على الدعوه فمات عليها انت عشت على ايه انت عايش على ايه اختار موتك من الوقت اللي انت عايش عليه هو اللي انت هتموت عليه مشهدين ما انساهمش ابدا مشهدين انا عايزك تقسم الشاشه نصين تاني انا عايزك تفضل قاسم الشاشه نصين المشهد الاولاني احدى المريضات الله يرحمها وكنا في المستشفى وكانت نازله يعني نازله في بلد غير بلدها وفجاه تعبت صحيا نقلوها المستشفى حالتها تدهورت بسرعه جدا لدرجه ان في خلال اقل من دقيقتين كانت راحت في غيبوبه ما احناش لاحقين نعمل لها حاجه لا انت لاحق تقيس ضغط ولا سكر ولا تحاليل ولا حاجه الموضوع بيتدهور بسرعه شديده نامت في غيبوبه واحنا واقفين طب نعمل ايه طب نلحقها ازاي والله العظيم يا جماعه لقيتها وهي في غيبوبه قامت قامت كانها سليمه زي زيك كده بالظبط قامت قعدت وقالت لا اله الا الله محمد رسول الله وقامت وقع ميته قلت يا يا دي يقينا عاشت على لا اله الا الله عشان ربنا يميتها على لا اله الا الله عشان ربنا يرزقها الخاتمه العظيمه ده ايه المشهد التاني في الطياره واحد راكب جنب رجل اعمال ومعاه الشنطه وصفقات ومسافر من صفقه رايح صفقه وهو في الطريق ينزل ملك الموت ملك الموت ينزل على رجل الاعمال رجل الاعمال بيموت الفلوس هتنفع بايه مفيش نفع هنا فبدا اللي جنبه يقول له قول لا اله الا الله ما يقولش قول لا اله الا الله ما يقولش قول لا اله الا الله ما يقولش في الاخر بيقول له الكلمه دي مش قادر اقولها مش قادر تقولها ليه معش عليها يا جماعه معش عليها مش في قلبه قلبه هنا صفقات وفلوس واموال وشهوات ومركز وسلطة ورئاسة وشهرة ونظر ناس و... ده قلبه هنا ما فيش في قلبه لا إله إلا الله يقولها إزاي إحنا هنقولها ولا مش هنقولها ما هو لا إله إلا الله عاملة زي شريط كاسيت اللي أنت سجلته عليه هو اللي هيطلع لما تيجي تشغله أنت سجلت على قلبك إيه أنت مليتي قلبك بإيه أنت شحنت قلبك بإيه يا جماعة الشاشة لسه مقسومة نصين ما نقفلش الشاشة دلوقتي مشهدين لسه برضه ما يتنسوش المشهد الأولاني مشهد داعية كان راكب عربيته على الطريق السريع وفي لقى عربية فيها ولد وبنت شكلهم في معصية الله طايرين على الطريق السريع بيبص لهم لقى الولد والبنت بعد فتره دخلوا تحت عربيه نقله حادثه قاتله الداعيه جري بالعربيه بتاعته ناحيتهم وقفها عندهم نزل على الولد يلحقه وهو بيحتضر انه يقول لا اله الا الله بيقول نزلت قعدت اقول له قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله لقيته بيقول لي انا بكرهه انا بكرهه والعياذ بالله قلت يا وهو هيحبه منين هيحبه منين هو عرفه فين عشان يحبه هو سمع قرآن قبل كده فين بيتكلم عن ربنا عشان يحبه هو دخل جامع ولا سمع درس ديني عن ربنا قبل كده فين عشان يحبه هو طاعه قبل كده امتى عشان ربنا يكرمه بسبب طاعته فيعرف قد ايه ربنا كريم فيحبه هيحبه ازاي هيحبه ازاي الغلبان ده وده هو فقلق نفسه تحت عربيه نقل انا بكرهه هي دي اخر كلمه بتقولها قبل ما تقابله هي دي اخر كلمه بتتقفل عليها صحيفتك النص التاني من الشاشه بنت فتاه ملتزمه دخلت اوضه العمليات وصممت ان هي تدخل وهي صائمه لله سبحانه وتعالى خرجت من اوضه العمليات انسانه عاشت على حب الله سبحانه وتعالى خرجت من اوضه العمليات وهي بتفوق من البنك اللي في قلبها اللي بيطلع اللي في قلبها كان ايه فلان علان الموضوع الفلاني اللي في قلبها كان ربنا خرجت من اوضه العمليات تقول انا بحبك قوي يا رب انا بحبك قوي يا رب وماتت قبل ما تفوق من البنك ماتت وهي بتقول انا بحبك قوي يا رب ده شاب بيقول انا بكرهه وهو بيموت ودي واحده بتقول له انا بحبك وهي بتقابله وروحها بتصعد اليه دي عاشت على حب الله وده عاش على هجر اي طريق يوصله لربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا هنموت على ايه يا اخوانا من عاش على شيء مات عليه انت عايش على ايه انت عايش على ايه اللي انت عايش عليه دلوقتي لما ملك الموت ينزل هينزل لك وانت على ايه اللي انت عايش عليه دلوقتي ليلك قيام ولا غفلة نهارك طاعة ولا غفلة ليلنا ونهارنا يا جماعة احوالنا ايه احنا مستنيين ايه منتظرين ايه دلوقتي الموتات بتاعتنا والموتات بتاعت الصحابة دلوقتي الموتات بتاعتنا ايه اللاعب جاب كرة في العارضة الراجل مات في المدرجات لا لا ده جاله ذبحة صدرية لان ثمن الاسهم اللي عاملها في البورصة البورصة نزلت لا لا لا ده بسبب اللحمة الملبسة والكاتشب والمايونيز ال ال الاوردة بتاعت القلب بتاعته اتسدت مات جاله جلطة مات لا لا لا ده بسبب في طابور العيش اتشكل مع اخوه المسلم عشان رغيف وقتله ده بسبب 50 قرش اتشكلوا وقتلوا بعض ده لما المغني اللي بتحبه مات انتحرت ده لما حبيبها مات راحت انتحرت مش دي موتات الوقت بنشوفها الوقت في المجتمع موتات الصحابه موتات سيدنا خبيب وهم معلقينه على النخله وبيضربوه بالسهام في ايديه ورجليه بيقطعوه قبل ما يقتلوه ويقولوا له اترضى ان يكون محمد مكانك عليه الصلاه والسلام قال والله ما احب ان اكون في اهلي وبيتي ورسول الله يشك بشوكه خبيب الموته دي كانت سبب في اسلام سعيد بن عامر حرام بن ملحان لما وقف في وسط الجزيره العربيه يدعو الناس الى الله جه المشركين من وراه طعنوه بالحربه في ظهره وهو بيتكلم عن ربنا فضل يجيب الدم ينصره على راسه ووشه وهو بيقول الله اكبر فزت ورب الكعبه اللي قتله اسلم دي موتاتهم يا جماعه دي موتاتنا احنا نموت ازاي انا عايز اسالك الوقت قبل ما ادخل في الموضوع بتاع الدرس انا عايز اسالك الوقت انت هتموت ازاي انت استعدت للحظه الفجائيه اللي في اخر خمس دقايق قبل الموت ولا لا يا اخوانا اخر خمس دقايق قبل الموت الشيطان قاعد يستعد لك ليهم من الوقت اي أيوة والله الشيطان بيستعد لكل واحد من الوقت لاخر خمس دقائق فتنه الممات اللي الرسول حذرنا منها لما الشيطان بيجي في اخر خمس دقائق قبل الموت وانت بتحتضري وانت روحك في الحلقوم ويحاول يشككك في دينك ويحاول يعد لسانك عن قول لا اله الا الله ويحاول يفكرك بمعصيك عشان يقنطك من رحمه الله ويحاول ينسيك انك انت تتشاهد الشهادتين قبل ما تموت فتنه الممات الشيطان عارف ان الاعمال بالخواتيم فعايز الخاتمه بتاعتنا يضيعها هنعمل ايه يا اخوانا هنعمل ايه هنعمل ايه هنستعد لاخطر لحظات في حياتنا ولا لا هنفوق ولا لا هنستيقظ ولا لا انا الدرس بتاع الليله صرخات صرخات من تحت التراب مش صرخات من انا صرخات من ناس ماتت وبعد ما نزلت تحت التراب صرخت واستغاثت والصرخات ده انا جاي انقلها لكم الليله انا جاي انقل الصرخات ديت من ناس ندمت بعد ما نزلت تحت التراب للاسف الشديد للاسف الصرخات دي جايه تفوقنا احنا من الغيبوبه اللي احنا فيها اول صرخه معايا صرخه من تحت التراب للبنات اللي في غيبوبه للبنات المتبرجه انا عايزك تقفي تفتحي الدولاب بتاعك الوقت تاني وتبص في اللبس ده اللي هقابل بيه ربنا ده اللي انت هتتحاسبي فيه قدام ربنا ده اللي انت هتتحاسبي عليه حته حته قدام ربنا وحته حته لبستيها كم مره وفتنتي بيها كم واحد قدام ربنا سبحانه وتعالى وتبص لعلبة المكياج واحدة واحدة هتتحاسبي عليها ذرة ذرة قدام ربنا سبحانه وتعالى احدى الفتيات ماتت وهي شابة الله يرحمها جت احدى النساء تغسلها فوهي بتغسلها جت تصب المية على جسمها لقت لحمها بيتهرى لحمها بيدوب مع المية الست اترعبت حاولت تغسلها لحمها بيدوب سابت الغسل قالت لهم مش هكمل مش هكمل ليه مش مكمله غسل ومشت وسابت البنت راحوا دوروا على واحده مغسله تانية جت المغسله التانية جت تغسل البنت كل ما تصب الميه على حته من جسمها جسمها يتهري جسمها يدوب من بعضه الست اترعبت حاولت تاني اترعبت سابت الغسل ومشت قالت انا مش هغسلها انا مش هكمل غسل راحوا جابوا واحده ثالثه وعارفين ان هي تهرب قفلوا عليها الباب بالمفتاح من بره فلما جت تغسلها ولقت جسمها بيتهرب اترعبت جت تخرج من الباب لقت الباب مقفول قعدت تنادي عليهم قالوا لها مش هنخرجك الا لما تغسليها طب اغسلها ازاي اعملي اي حاجه تصرفي بدات تصب الميه بقدم طرفكم باي طريقه والبنت لحمها بيتهري لغايه ما غسلتها وكفنتها قالت لهم انا لازم اعرف دي كانت بتعمل ايه انا لازم اعرف بتعمل ايه فضلت وراهم لغايه ما فتحت الدولاب بتاعها اول ما فتحت الدولاب ولف... وشافت اللبس وشافت البناطيل وشافت التيارات القصيره وشافت الفيزونوهات والبوديهات وال... اول ما شافت اللبس بس خلاص عرفت عرفت ان كل امرئ يبعث على ما مات عليه ان اللي مات على لبس يغضب الله بيبعث على هذا اللبس والعياذ بالله عكس البنت اللي دخلت جامع رضت انها تسمع ربنا كانتش محجبه طلع الدرس عن الحجاب سمعت عن الحجاب البنت انفعلت بكت قالت انا مش هخرج من المسجد غير محجبه هاتوا لي حجاب هنا لبسوها حجاب قبل ما تخرج من المسجد خرجت من المسجد دخلت لربنا وهي في الضلال خرجت والنور مالي قلبها ومالي حياتها خرجت وهي لابسه لبس الحجاب بتعدي الرصيف بفرح باول مره في حياتها طايره وحاسه انها ملكه بتعدي الرصيف وهي فرحانه جت عربيه خبطتها ماتت سبحان الله العظيم ماتت بعد ما اتحجبت بدقايق دي لو كانت ماتت من ساعه واحده كانت خاتمتها بقى شكلها ايه دي ماتت وهي تائبه لله المراه اللي كانت مع جوزها على السفينه والسفينه كانت بتغرق والناس كلها بتجري على طوق النجاه وهي بتجري على الكابينه انت بتعملي ايه اجيب النقاب بتاعي نقابك ايه احنا هنموت الا نقابي الا حجابي واصرت انها تنزل تجيب النقاب بتاعها الاول هو ده العفاف يا جماعه رساله صرخات من تحت التراب لكل واحده ماتت على التبرج بدون توبه الى الله لم يعفو الله سبحانه وتعالى الا ان يعفو الله سبحانه وتعالى يا اخوانا عايزين نستيقظ الصرخات اللي طالعه من تحت التراب الايام دي بقت كتير قوي يا جماعه صرخات من تحت التراب لكل شاب اتفرج على موقع اباحيه موقع نت اباحيه قنوات فضائيه منحله اختلاط في الجامعه تنزل الجامعه الوقت بعد العصر تلاقي العيال والبنات قاعدين قاعدين كانهم قاعدين في بيتهم قاعدين فرشين على الارض كده وقاعدين مستربعين ايه يا جماعه في ايه يا اخوانا ده احنا لسه لسه ورانا حاجه اسمها يوم قيامه انتوا بتعملوا ايه يا جماعه انت بقالك خمس ساعات قاعد ربنا غضبان عليك من خمس ساعات بيبص لك نظره غضب من خمس ساعات وانت على المنظر ده والشباب اللي بيزني والشباب اللي متجوز عرفي والشباب بتاع العاده السريه والشباب بتاع الاختلاط صرخات من تحت التراب لهؤلاء الشباب للي ماتوا على هذه الاحوال الممثل اللي مات في حجره الزنا الشاب اللي راود فتاه عن نفسها قالت له انا مستعديه بس على شرط انك تودينا مكان ما حدش يشوفنا فيه قال لها انا هوديكي مكان ربنا ما يشوفناش فيه والعياذ بالله راحوا المكان اللي زعمه نزل ملك الموت قبض روحه وهو في هذا المكان البنت جالها انهيار عصبي خرجت تصوت في الشارع وتصرخ وتقول بيقول ما يشوفه اخد روحه بيقول ما يشوفه اخد روحه الشاب اللي حبيبته جات له الشقه لغايه عنده لما فتح باب الشقه وشافها لقاها في قمه الجمال حب يعبرها عن انبهاره بجمالها نزل سجد لها ملك الموت اخد روحه وهو ساجد مات وهو ساجد ليها والعياذ بالله مات على الشرك والعياذ بالله الشاب اللي يعني وهو مع فتاه على الطريق السريع عملوا حادثه والعياذ بالله والعياذ بالله وهو وهو بيرتكب يعني جريمه يهتز لها عرش الرحمن عملوا حادثه مات اهله ما رضوش يستنوا للفجر ده فنوه من غير ما يصلوا عليه عشان الفضيحه شاب وفتاه كانوا على الطريق السريع ولقوا في وشهم لوري عربيه نقل الشاب من ربكته جه يدوس على الفرامل داس على البنزين نزل تحت العربيه والعياذ بالله تخيلوا يا اخوانا تخيلوا الخواتيم الخاتمه ممكن تيجي والانسان بيعمل اي حاجه ممكن تيجي لك وانت بتطيع وممكن تيجي لك وانت بتعصي ممكن تيجي للبنت اللي لبست الحجاب من دقايق وممكن تيجي لواحده متبرجه ممكن الخاتمه يا اخوانا تيجي لواحد زي خاتمه عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه حسن الخاتمه بقى الناحيه الثانيه بقى الناحيه الجميله بقى الوسام الجميل اللي احنا نفسنا فيه عكرمه اللي لما اسلم ابن كثير بيقول عليه ما علم عليه ذنب منذ اسلم يعني لما التزم التزم صح لما تاب تاب صح لما دخل دخل صح لما عرف ربنا حياته اتغيرت واتقلبت وما رجعش تاني خلاص استقام على طريق ربنا سبحانه وتعالى عكرمه بن ابي جهل مات وهو بيجاهد مع المسلمين ضد الروم وجرح جراح بالغه اتنقل لخيمه الجرحى وهو بيتعالج في خيمه الجرحى هيموت من العطش جابوا له ميه جاي يبص في الميه سمع اخوه اللي جنبه عطشان قال لهم لا اسقوا اخويا اللي جنبي راحوا يسقوا اخوه اخوه سمع الثالث عطشان قال لهم اسقوا اخويا اللي جنبي راحوا للثالث لقوه مات رجعوا للثاني لقوه مات رجعوا لعكرمه لقوه مات مات مجاهد في سبيل الله وان شاء الله شهيد في سبيل الله ومؤثر اخوانه بشربة الميه احوج ما يكون اليها يا اخواننا الخواتيم الحسنه وسام شرف يوم القيامه في الحر والعرق والفزع والشمس والشمس على بعد ميل من الرؤوس ومتعامده على الرؤوس والظلام الرهيب والتراب والفزع الاكبر واحاطه الملائكه بالبشر ومليارات الملائكه منتشره وسط البشر مفيش مخلوق يقدر يتنفس في وسط الواقع الرهيب ده تلاقي واحد ماشي بيهتف لبيك اللهم لبيك ايه ده انت مين ده مات وهو بيحج او بيعتمر يا يا سلام على الموتى الحسنه يا سلام ياه يا جماعة والله العظيم ياه على وسام الشرف اللي أهل الخواتيم الحسنة بيخرجوا بيه وفي وسط الفزع ده وكله بيجري قاعد يشحت من بعض حسنة حسنة حسنة وكله بيهرب من بعضه وكله بيركب فوق بعضه كالجراد المنتشر وكله بيفر من بعضه وكله مش طايق نفسه من الحر تلاقي واحد ساجد بكل سكينة وبيقول سبحانك ده ايه ده ده مات وهو ساجد زي الشيخ كرك الله يرحمه لما مات وهو بيصلي ونازل من الركوع للسجود ربنا يتقبل منه ويدخله في الصالحين الخواتيم يا شباب الخواتيم يا اباء الخواتيم يا جماعه الخواتيم هنعمل فيها ايه اخر خمس دقايق قبل الموت هنعمل فيهم ايه الناس والعياذ بالله كان عندنا في الكليه كان في الطب الشرعي يورونا صور ناس مقتوله وميته عشان الطب الشرعي وظيفته ان احنا نعرف الناس دي ماتت ازاي وماتت امتى و... ده وظيفه الطب الشرعي كان من ضمن الصور صوره شاب مات وهو بيعمل عاده سريه جاله اختناق ومات والعياذ بالله صورته اتصورت وكل سنه الدفعه بتتفرج عليها ايه الفضيحه دي ايه ده ايه ده ما ربنا ما يفضحش حد من اول مره ابدا ابدا يا اخوانا تخيل الشاب اللي بيعمل عدد سريه تامن انك تموت وانت بتعمل دي الشاب اللي قفل الباب بتاع اوضته كويس قوي وفتح موقع اباحي على النت وقعد يتفرج على الموقع والعياذ بالله اتاخر ساعه اتنين تلاته اربعه امه مش عارفه هو اتاخر ليه كسروا الباب دخلوا لقت ابنها ميت عاري قدام موقع اباحي يا للفضيحه يا للخزي ده لما يقابل ربنا يقول له ايه ده مصيبته يا جماعه مش انه كان بيتفرج على موقع انتوا عارفين ده مصيبته ايه ان كان بيتخفى من نظر المخلوق ومش بيتخفى من نظر الخالق المعصيه الصغيره بتكبر قوي قوي بحاجات بتبقى في قلوبنا واحنا بنعملها المعصيه الصغيره تكبر بالفرح بيها خد السيجاره دي والله انت بتديني سيجاره هديه يفرح تتحول السيجاره من صغيره لكبيره المعصيه الصغيره بتكبر قوي بالحزن عليها لو راحت ده الفرقه الفلانيه مش جايه ده الحفله الفلانيه اللي كان المطرب الفلاني جاي فيها اتلغت ده الطلعه الفلانيه ولا السهره الفلانيه ولا الرحله الفلانيه اتلغت ياه ده انا زعلان زعله ده يحول الصغيره الكبيره يا اخوانا يا اخوانا الحزن على المعصيه لما تروح بيخليها كبيره من الكبائر الفرح بالمعصيه لما تيجي بيخليها كبيره من الكبائر مراقبه المخلوق وان الشاب يخبي في اوضته ولا تحت سريره ولا في مكان في الشقه ما حدش عارفه حاجه فيها معصيه لله بيستتر عن الناس وما بيستترش عن الله ده بيخلي المعصيه ولا يخبيها في folder جوه folder جوه folder على ال hard disk بتاع الكمبيوتر ده بيخلي المعصيه دي تتحول الى كبيره مش صغيره والعياذ بالله يا شباب يا اخوانا الخواتيم هنعمل ايه هنعمل ايه في اخر خمس دقايق قبل الموت السواق اللي بيقول وهو معدي لقى عربيه لودر طلعت على جنب الطريق طحنت عجنت خمس ست عربيات وهم بيشقوا الصفيح عشان يطلعوا الجثث من تحت العربيات لقوا عربيه كان فيها شاب وفتاه في حاله زنا بيزنوا ربنا يسحقهم في اللحظه ده ايه يقينا دي مش اول مره اصل ربنا ما بياخدش من اول مره ربنا ما بياخدش من اول مره ربنا ما بيعاقبش من اول مره انما العبد لما يتمادى يتمادى يتمادى طب تعالى بقى طب تعالى بقى يا صرخات من تحت التراب للي بياكل حرام للي بياكل فلوس ربا للي بياكل ربا بنوك للي بيقول لك لا ربا البنوك لا البنوك حرام انا هحطها في البوسطه واخد الفوائد بتاعتها طب وايه الفرق سبحان الله احنا لما جبنا الخنزير ودهناه بني وكتبنا عليه خروف بقى خروف ما بقاش خروف ما هو نفسه ما هو نفس الحرام اللي فتح اتليه اللي فتح قهوه اللي فتحت اتليه اللي فتح مشروع حرام الشاب اللي اول ما اتخرج طلع يشتغل اي شغلانه حرام ولا حلال يا اخوانا اللي كان ورث اللي كان مال يتيم صرخات من تحت التراب لاهل المال الحرام احد اخواننا الدعاه خبط على بابه في يوم واحد ثلاثة اخوات فلما فتح لهم الباب فبيسالهم عايزين ايه قالوا له احنا الثلاثه ابونا مات لسه ميت احنا الثلاثه في ليله واحده كل واحد فينا شاف ابونا قبر مولع عليه والعياذ بالله قلت سبحان الله ده مال حرام ده كان ورث حد ده كان مال يتيم ده كان مرتشي ده كان ظالم ده مال حرام النار اللي في القبر دي يقينا مال حرام والعياذ بالله المال الحرام المال الحرام احنا مستخسرين بيه المال الحرام اللي بقى منتشر في المجتمع دلوقتي اللي بقى الناس عادي هات فلوس وخلاص حرام حلال ما كله بياكل مال حرام كله بياكل نار اكل نار كله بيودي نفسه جهنم يودي نفسه جهنم انت لو تلف عليك كفنك حد منهم يرضى يتلف عليك كفنك مكانك انت لو نزلت تحت التراب واتسالت من الملكين حد منهم يرضى يتسال مكانك محدش هيرضى يبقى اتقي اللحظه دي اتقي ربنا اذا كنت ما تقدرش على عقوبه المعصيه ما تعصيش اذا كنت ما تقدريش على عقوبه الاعراض ما تعرضيش اذا كنت ما تقدرش على عقوبه النفور من الله ما تنفرش من مولاك سبحانه وتعالى جنبنا برج حرامي دخل يسرق شقه من الشقق والشقه كانت فاضيه سرق الشقه دخل من المسقط وهو خارج من شباك المسقط سبحان الله ازاي الله اعلم خارج من شباك المسقط جسمه اتحشر في شباك المسقط فضل محشور لغايه ما اتخنق ومات بعد يوم او يومين واحد بيبص من المسقط شم ريحه او شاف المنظر لقى جثه متعلقه في المسقط الراجل ميت وايديه فيها السرقه اللي سرقها والعياذ بالله يا ربنا بيفضح الناس يا جماعه ربنا بيفضح الناس. لا ربنا ستين امال دول اتفضحوا ليه لانهم عاشوا كده فماتوا كده لانه بارز ربنا بالمعصيه دي مليون مره وربنا بعت له 1000 رساله وبفرح له 1000 مره باب التوبه والرحمه ما رضاش خلاص انت اللي مصر على كده والعياذ بالله انت اللي مصمم على كده والعياذ بالله كان على احد المشاهد في شبكه الانترنت يعني كانوا جايبين منظر يعني جايبين منظر الفتاه بس مش جايبين منظر حاجه غير الوش بس فتاه كانت بتصور فيلم اباحي والعياذ بالله وماتت وهي بتصوره وجايبين منظر وشها وملك الموت بياخد روحها ونظره الفزع وتبرئه العينين ومنظر وشها وهي مرميه على الارض والعروق بدات تظهر في وشها وتعرق في وشها ومنظرها النهائي وهي ميته مرميه ميته ومنظر وشها منظر قبيح دميم مرعب يصيب بالهلع والعياذ بالله الخواتيم الانسان ممكن يموت على اي حاجه مش شرط على طاعه على معصيه على اي حاجه كان في دفعه كليه الطب من سنوات من سنوات العشرة الاوائل على الدفعه العشرة الاوائل حاولوا يعني حبوا انهم يعملوا لهم حفله تكريم لوحدهم ورحله لوحدهم الاتوبيس اللي طالع بيهم عمل حادثه العشرة ماتوا الاولاني اتنقل مستشفى الطوارئ وكان عنده نزيف في المخ الدفعه كلها عملت انقلاب عملت مظاهره لازم يتعمل له يجي له طياره تنقله يتعالج بره على حساب الدوله ده الاول على الدفعه ده صاحبنا ده حبيبنا نسيبه يموت ازاي لغايه ما نزل لهم عميد الكليه قال لهم والله العظيم يا جماعه والله العظيم لو في امل فيه هنا او بره كنا نقلناه انما انتوا بتتكلموا في الموضوع خرج من ايدين البشر ومات ومات الله يرحمه دنيا يا اخوان اللي كانوا جايين في السلام 98 جايين من السعوديه اكتر من 1000 شاب مصري الله يرحمهم ويتقبلهم شهداء انتوا عارفين الشاب اللي بيسافر السعوديه في الغالب بيسافر بتاشيره عمره مش تاشيره عقد عمل ويقعد يشتغل اربع خمس سنين لغايه ما السلطات تقبض عليه وتمسكه وترحله اربع خمس سنين ما شافش اهله اربع خمس سنين مستحمل حياه صعبه اربع خمس سنين بياكل في الشارع اربع خمس سنين ساكن سكن اي سكن واي تعب واي ارهاق راجع عايز يبني وعايز يعمر وعايز يتجوز وعايز يخلف وعايز يشوف اهله وعايز يشتري وعايز يلبس وعايز ياكل في لحظه السفينه تتحرق تتقلب يقعوا يموتوا في لحظه احنا كلنا في السفينه دي كلنا في سفينه الدنيا في لحظه اي حد منا بيتشال يا جماعه يا اخوانا كل واحد منا له مستقبلين مستقبل مظنون ومستقبل يقيني المستقبل المظنون انت ممكن تفضل طول عمرك تحصل شهاده هتموت قبل ما تكسب من وراها شلن انت ممكن تفضل طول عمرك مسافر بره في عقد عمل هتموت قبل ما ترجع تستفيد من الفلوس اللي كسبتها بشلن كل الدنيا دي مستقبل مظنون مظنون ما تضمنش انك هتاخد اي حاجه من اللي بتسعى اليها انما الاخره مستقبل يقيني يقينا هتموت يقينا هتتحاسب يقينا هتعرض على الله يقينا هتعدي من على الصراط يقينا جنه او نار يقين يا اخوانا يقين عندنا يقين قد ايه بالاخره المستقبل اليقيني حد يشتغل عشان المستقبل المظنون ويسيب المستقبل اليقيني يا جماعه حد يعمل كده خواتيم صرخات من تحت التراب صرخات بتستغيث باللي بيشربوا مخدرات بالشباب اللي ماشي يشرب مخدرات الشباب اللي بيشرب ترامادول وسوبادريل وكيمياء وكيماوي وبنج وحشيش وروين وافيون وخلطات وتركيبات وال... يا اخوانا ده الرسول بيقول اللي بيشرب الحاجات دي له في جهنم ردغه الخبال الخبال يعني بيتخبل مخه لما يشربها ردغه يعني طين طين ووحل في قاع جهنم والعياذ بالله بيشربوا اللي كانوا بيشربوا مخدرات في الدنيا يتخبل عقلهم زي ما كانوا بيخبلوه بارادتهم في الدنيا يصابوا بالجنون والعياذ بالله في جهنم لما يشربوه لما يشربوه بمراره وحرارته وناره والعياذ بالله حد يا اخوانا يودي نفسه جهنم برجليه المخدرات احد اخواننا اللي بيغسل اموات بيقول لي كان بيغسل شاب لقى جسمه اسود بطريقه فظيعه ومناخيره بتنزف دم وودنه بتنزف دم واخوه واقف جنبه قاعد ينهنه بالبكاء فسال اخوه بيقول له اخوك مات ازاي يعني شكله غريب فقال له ربنا يغفر له ما رضاش يقول له بيقول لي وانا بقلب ايده عشان اغسلها عرفت هو مات ازاي لقيت مكان سرنجة المخدرات لسه معلم ولسه الدم بينزف من المكان بتاعها عرفت انه مات بجرعه زايده الشاب اللي دخل حمام الجامع ياخد جرعه مخدرات مات في حمام الجامع في جرعه زايده الشاب اللي دخل حمام بيتهم عشان جرعه مخدرات مات ووشه في مرحاض البيت والعياذ بالله في مرحاض الحمام والعياذ بالله خواتيم اهل المخدرات خواتيم عفنه خواتيم سيئه لا يضارعها في السوء غير الصرخات اللي جايه من تحت التراب عشان خواتيم اهل الغناء والمعازف خواتيم الشاب اللي ما يعرفش ينام غير على الاغنيه الشاب اللي ماشي في الشارع بال MP3 ما يقدرش ما يقدرش يمشي من غير اغنيه ورا اغنيه ورا اغنيه مدمن عامل زي قلبه بياخد جرعات الاغاني ما يقدرش يبطلها الشاب اللي كل الاغاني اللي نزلت واللي ما نزلتش عنده ال hard disk بتاع الكمبيوتر مليان وال MP3 بتاعه مليان وشرايط الكاسيت عنده مليانه والعربيه والاغاني بتاعت العربيه مليانه الشاب اللي اخر اغاني دي بالنسبه له حياته يا احد الشباب وكان بيشتغل في فرقه من فرق الاغاني ومن اصعب الخواتيم خواتيم اهل المعازف والعياذ بالله لان اثر المغنيين والمغنيات في تضييع الشباب اكتر من اثر حتى المجرمين والمجرمات والعياذ بالله كان بيشتغل في فرقه من الفرق وربنا يأذن ويتوب ويرجع لربنا ويسيب الفرقه ويسيب المعازف ويتوب لربنا ويصحب الدعاء ويحضر الدروس ويصلي ويعرف ربنا وقلبه ينور وصدره ينشرح وترجع شياطين الانس تاني ويلفوا عليه تاني هتكسب منين وهتاكل منين وهتصرف عليك منين استحمل هتستحمل لامتى ومين قال انها حرام ويا عم ان الله غفور رحيم وانت هتعمل ايه بدا يضعف بدا احد الدعاء يقول له ما تضعفش يا ابني وهو يرجع يرجع وقع ايام ايام وكان بيتصلى عليه في الموت والعياذ بالله مات بعد انتكاسه من ايام مات بعد ما ساب طريق ربنا بايام مات وبينه وبين حساب الملكين ساعات يا اخوانا ساعات احد الشباب اللي مات في حادثه على الطريق فكان معاه واحد نجا فجاب شريط كاسيت كده وعليه دم شريط اغاني كاسيت وعليه دم واداه لواحد بيقول له ايه ده قال له الشريط ده هو اللي كان مشغله في العربيه ساعه ما مات شغله اول مره ما اشتغلش رغم انها عربيه ايه احدث موديل مش من النوع اللي ما تشتغلش من اول مره ولا حاجه شغله تاني مرة ما اشتغلش تالت مرة اشتغل لما اصر بقى ربنا عصمه من نفسه مرة واتنين اصر خلاص الا من ابى هيحصل ايه هيحصل ايه لو الواحد اصر على المعصية مين مين يعمل لك اي شيء وانت مصر على المعصيه والعياذ بالله الشهداء المسرح اللي ماتوا هما بيمثلوا والشموع مسكت في الستاير المسرح ولع اول ناس ولعت الممثلين وبعد كده الجمهور عاش على المسرح فمات عليه عاش على التمثيل عاش يمثل عاش يمثل على الناس فمات وهو بيمثل الناس الممثل اللي مات منتحر والممثله اللي ماتت منتحره والممثل اللي مات في ابشع موته وافقر موته والعياذ بالله والممثل اللي مات وصحى لقى نفسه في القبر ومات جوه القبر بعد ما الناس دفنته وبتحسبه ان هو مات طلع لسه حي و و و و خواتيم يا جماعه خواتيم اهل المعازف خواتيم اللي اضلوا الناس خواتيم اللي حاربوا الدين وحاربوا الحق خواتيم المسوفين اللي قال طيب خلاص انا هتوب هتوب بس شويه هتوب بس بس يعني فتره كده انا ان شاء الله ابقى كويس بس خليكم معايا انا اعرف احد الشباب كان لما يشوفنا يا جماعه تعالوا حطوا لي شرايط دينيه على ال hard disk بتاعي يا جماعه تعالوا ادوني وبعد كده ما تشوفوش ولا تسمع عنه حاجه ولا سبحان الله مره لقيت واحد بيقول لي فلان مات ايه فلان فلان مات ازاي مات نزلت الكليه بتاعته عشان اشوف مكان بلده وعشان انزل اصلي الجنازه عليه نزلت لقيت الاعلان بتاع النعي بتاعه متعلق واصحابه ولاد وبنات تحت النعي قاعدين يجروا ورا بعض الولاد ورا البنات والبنات ورا الولاد قلت يا يا تفتكر فلان فلان صاحبنا لما مات سبحان الله العظيم اخ فلان لما مات وصاحبه اتخنق وهو بيتغسل مش قادر يقف جنبه خرج بره فتح العربيه شغل الاغاني وقعد يشرب سجاير مخنوق اما يغسله صاحبه يا ما افتكرش صاحبه وصاحبه بيتغسل وصاحبه لسه بيتغسل كان احد الناس في الحرم احنا عايزين يا جماعه نلحق عايزين نبتدر عايزين نلحق الفرصه اللي احنا لسه فيها احنا لسه في الفرصه لسه اخر خمس دقايق قبل الموت ما جوش لسه لغايه دلوقتي بايدينا ان احنا نغير مسار حياتنا ان حياتنا لا يمكن تستمر كده ان احنا نبدا ناخد قرار ونبدا نصلح اتجاهنا وتبقى حياتنا كلها يقظه وطاعه وانطلاق لله ونبقى مستعدين في اي لحظه ان ملك الموت يتنزل علينا احنا مستعدين يا رب احنا مستنيين اللحظه اللي هنقابلك فيها يا رب زي الصحابة ولقد كنتم تمنون الموت كانوا بيتمنوا يموتوا ليه عشان يقابلوا ربنا عشان يدخلوا الجنة عشان ياخدوا ثواب الصيام والقيام والجهاد والدعوة عشان ياخدوا ثواب الذكر اللي ذكروا ربنا به عاشوا حياتهم بيستعدوا للقاء الله فكانوا بيتمنوا لقائه انما الوقت الناس بتترعب من الموت ليه هقابله اقول له ايه هقول له ايه هقول له ايه وانا ياما اجلت ياما احد اخواننا الدعاه اتصلت بيه يعني يعني واحده قالت له تعالى فلان فلان في حاله شديده شاب من الشباب في حاله شديده جدا صحيح جري على هذا الشاب بيقول دخلت لقيت عينيه فيها نظره رعب رهيبه واحد يبص للي حواليه كلهم انتوا هتسيبوني لوحدي هتسيبوني لوحدي ازاي انا ما اقدرش اسيبوني لوحدي في الحبس الانفرادي اللي تحت التراب ازاي انتوا عمركم ما سبتوني لوحدي انا ما اقدرش انزل تحت لوحدي هتسيبوني ازاي وعينيه فيها نظره هلع وقعد يبص لهم كلهم بيقول فقربت منه وقعدت اطبطب عليه واقول له رحمه ربنا واسعه قال له لا رحمه ربنا مش ليا قال له رحمه ربنا واسعه كل شيء قال له لا انا رحمه ربنا مش ليا انا زنيت انا شربت مخدرات انا حرضت على المعاصي انا عملت وعملت وعملت وقعد يبكي وينهنه ومات في هذا المرض والعياذ بالله قلت سبحان الله انت جاي الوقت تبكي انت جاي الوقت تشوف رحمة ربنا فين رحمة ربنا الواسعة العظيمة ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا يا رب انت الوقت جاي تندم انت بعد العمر اللي ربنا ادولك لسه جاي يا شاب يا حبيب قلبي توب الى الله اه بس لما الامتحانات تخلص يا ابني امتحانات ايه يا ابني الامتحانات دي مستقبل مظنون لقائك بالله مستقبل يقيني لازم تشتغله الاول الامتحانات الاول خلصت الامتحانات يلا حبيب قلبي لا لا لا لا, لا. اما الاجازه والصيف بقى والمصايف تعدي جت الدراسه اللي بعدها يلا يا ابني اما امسك شهاده في ايدي مسكت الشهاده في ايدك يلا يا ابني على ربنا اما الاقي وظيفه الاول واستقر لقيت وظيفه يلا يا حبيبي لا اما اتجوز والاقي بنت الحلال لقيت بنت الحلال وكرمك ووفقك لا اما اتجوز اما اخلف بقى بقى ذريه خلفت الذريه اعمل لهم مستقبلهم امنت بقى عندك 60 سنه مت نزلت تحت التراب قلت يا رب عشر دقايق ارجع اصلي ركعتين توبه ليك يا رب يعني انت بقالك 60 سنه ما فضلتش تقف مع نفسك عشر دقايق تغير مسارك عشر دقايق تتوب لربنا عشر دقايق تصلح ركعتين تصلي ركعتين توبه هنفوق امتى يا شباب هنفوق امتى يا جماعه هنفوق امتى هنتوب امتى هنستيقظ امتى هنستعد لاخطر امتحان في حياتنا امتى هنستعد للامتحان اللي لو سؤال واحد جاوبناه فيه غلط نضيع كل حاجه امتى امتى يا جماعه امتى خواتيم اهل التسويف اللي قال سوف اللي قال هتوب اللي قالت ان شاء الله هتحجب اللي قالت اما اتجوز ان شاء الله اعرف ربنا انا يا رب جاي لك ان شاء الله بس شويه بس اما اعيش شباب يا رب اللي اجل واللي سوف دول لما يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى في الحرم في وش الحرم المكي فندق له واحد صاحبه يعني واحد سعودي عمره ما دخل صلى في الحرم عمره ما دخل احد الناس من قريه من القرى اللي جنبنا شغال معاه في الفندق بيقول لما مات لما مات شلنا جثته عشان ندخل نصلي عليه في الحرم الراجل بيقسم ان حاولوا يدخلوا جثته من كل ابواب الحرم ولا باب عرفوا يدخلوا الجثه منه ولا باب قدروا يدخلوا الجثه منه لغايه ما الصلاه خلصت والصلاه انتهت وما تصلاش عليه في الحرم انت ما دخلتش بيتي وانت حل حي على رجليك الله عزيز مش هدخلهولك مش هدخلهولك وانت ميت ولا حتى وانت بيتصلى عليك مش بقول لكم يا اخوانا في ناس ما بتفوقش غير وهي بتصلى عليها في ناس ما بتفوقش غير تحت التراب احنا عايزين نفوق واحنا لسه فوق واحنا لسه نقدر نصلح واحنا لسه نقدر نغير واحنا لسه في ايدينا جوارحنا في ايدينا الروح ما خرجتش من اي حته منها كل حته في جسمنا الروح فيها لسه نقدر نطوع بيها ربنا سبحانه وتعالى هنستعد امتى الذنوب اللي علينا هنتوب منها امتى الطاعات اللي فرطنا منها هنعوضها امتى الفرائض اللي مطلوبه منها هننفذها امتى هنبقى على مراد ربنا سبحانه وتعالى امتى صرخات من تحت التراب لاهل الاستهتار لكل انسان مستهتر لكل بنت مستهتره لكل مغني مستهتر لكل شاب مستهتر لكل واحد في الدنيا دي كلها مستهتر صرخات كان احد المليارديرات اللبنانيين ملياردير وكان يعني بيعمل حفلات وخمر وزنا مع اصحابه فراح بنى لنفسه مقبره بملايين الدولارات رخام كله مستورد قال لهم المقبره دي احنا الوقت بنسهر فيها ونوقع في الزنا ونشرب خمره لما اموت واتدفن فيها تعالوا اسهروا وهطلع من تربتي واسهر معاكم هذا الرجل وهو راجع مره لبنان في طياره تقع الطياره في البحر المتوسط يموت ما يعثرولوش على جثه حتى هذه اللحظه اللي احنا فيها ورثه كله يروح لبنته بنته تموت ملهاش ذريه غير كلب كان عندها كل الورث ده يروح للكلب في الاخر في الدنيا وهو مات حتى الان حتى ما اتدفنش في المقبره اللي كان بيتكلم عليها سبحان الله الاستهتار وحش قوي يا جماعه بلاش نستهتر يا شباب يا شباب بلاش نستهتر لما الواحد بيوقف مجموعه من الشباب ولا يتكلم مع شاب ولا يلاقي ولد واقف مع بنت في مكان غريب كده يقف يكلمه يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي انت بتحبها لو بتحبها خاف عليها انت كده هتوديها جهنم وهي لو بتحبك تخاف عليك ده هي كده هتوديك جهنم هتخلي ربنا يغضب عليك تقف تكلمه تحس بقمه الاستهتار وهو بيبص لك وبيسمعك استهتار ليه يا جماعه مستهترين ليه في بلد من البلاد اللي جنبنا احد الشباب كان شاب عاصي تدخين مخدرات بنات كل حاجه شهوات كل حاجه وفجاه يلتزم ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ولما يلتزم يلتحي ويجتهد ويبقى من الناس بتوع السنه ويجتهد في الدعوه ويبقى من انشط الشباب في الدعوه في هذه القريه ويفضل على هذا الامر فتره ويطلب علمه ويبقى شاب ما شاء الله مال الدنيا خير وفجاه يفتن فجأة أمراض القلب القديمة تصحى فجأة شلة سوء القديمة ترجع فجأة نوازع الجحود لنعم الله تصحى يبدأ يرجع تاني يبدأ ينزل يا صاحبي بيقول لي شفته حلق دقنه يوم فعايزين نكلمه تاني يوم ماشي ماسك السيجاره في بقه قاعد يدخن في الشارع كانه بيقول ما حدش كلمني محدش دعوه مني محدش يقرب مني بيقول لي صاحبي ده ثلاث ايام وكنا بنصلي على جنازته ثلاث ايام وكنا بنصلي على جنازته دي مصيبه الاستهتار مصيبه الاستهتر مصيبه الاستهتر انه في اخر لحظه ممكن يضيع نفسه قبل ما صحيفته تتقفل بساعات يدمر نفسه ويضيع نفسه والعياذ بالله صرخات من تحت التراب صرخات كتير قوي والله يا جماعه صرخات كتير وانواعها كتير الشباب اللي مستهتر بالاختلاط انت ممكن تعيش على طاعه وتموت على معصيه ممكن حصلت حصلت اللي ما حافظش على نعمه الطاعه اللي ما قدرش نعمه الكلمتين اللي بيسمعهم دلوقتي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ممكن الكلمتين دول اخر رسول ليك اللي مش مقدر نعمه الدين عارفين قصه بصيصه عارفين بصيصه العبد اللي, اللي فيه كذا ايه من ايات القران المفسرين قالوا نزلت فيه برصيص عابد بني اسرائيل اللي كان بيضرب بيه المثل في العباده في بني اسرائيل اللي بنى صومعه على جبل وقعد يعبد ربنا ليل نهار وكان مثل للعباده وسط بني اسرائيل عارفين برصيصه الشيطان ما كانش عارف يعمل معاه حاجه عايز يجيبه للدنيا مش عارف عايز يفتنه عن الدين مش عارف عايز يفتنه عن العباده مش عارف يعمل ايه احد الابال سال له سيبهولي هتعمل ايه سيبهولي راح لبس زي عابد وبنى صومعه على الجبل جنب برصيصه وفضل يعبد ربنا ليل نهار جنب برصيصه لو برصيصه تعب هو ما تعبش لو برصيصه فطر هو ما فطرش لو برصيصه خرج يستريح من العباده 10 دقائق بره الصومعه يلاقي الشيطان ما بيبطلش ذكر وعباده شوفوا المدخل يا اخوانا بعد فتره لما الموضوع استوى دخل الشيطان على برصيصه قال له يا عبد الله علمني مما علمك الله قال له انا اعلمك ده انت اللي ولي من اولياء الله ده انت اللي تعلمني قال له طيب انا هعلمك اسم الله الاعظم اللي لو قريته على حد الجن مسه الجن يخرج ويسيبه على طول وعلمه اسم كذب فيه عليه وراح الشيطان بدا يمس اي حد في القريه يجيبوه برصيصه برصيصه يقرا عليه الاسم اللي الشيطان علمه له يقوم الشيطان يخرج فبرصيصه يعتقد ان هو ولي والناس تعتقد ان برصيصه ولي يروح الشيطان يمس الثاني والثالث والعاشر والعشرين لغايه ما الموضوع استوى خدوا بالكم يا جماعه خدوا بالكم يا شباب خد بالك يا ملتزم يا اللي قاعد تسمعني خدي بالك يا منقبه يا اللي قاعده تسمعيني ألف ملتزم انتكس وألف منتقبه انتكست خدي بالك يا اللي لسه داخله الطريق جديد واللي لسه داخل الطريق جديد خدوا بالكم يا ايها التائبين الجدد خدوا بالكم يا جماعه اعرفوا الشيطان بيوقع اللي دخل تاني ازاي اللي دخل بيوقعه يضيعه ازاي بعد كده الشيطان راح مس اجمل فتاه في هذه القريه جابوها البرصيص على طول قرأ عليها الاسم ما خرجش لا قرأ تاني ما خرجش لا قرأ تالت ما خرجش في ايه الشيطان جاله قال له يا برصيصه ده شكلها كده ذنوبها كتير قوي قعدها عندك شويه توب على ايديك فلما تقرأ عليها الاسم الاعظم الشيطان يخرج برصيصه قال له انا ازاي لا يجوز ده فتنه احط الفتنه قدام عيني ازاي يا برصيصه ده انت برصيصه هو انت اللي تفتن هو انت اللي يضحك عليك لا انت لا يمكن تتاثر هي دي المصيبه هي دي اللي ضيعت ناس كتير قوي انه بيحسب انه لما يتحط جوه الفتنه هيفضل عقله معاه ما يعرفش ان جوه الفتنه عقله هيتمحى بنار الشهوه كثير من الشباب وقع للاسف الشديد يقول لك انا عامل قنوات الدش طب شفر القنوات المنحله لا لا ده انا بقلب على الاسلاميه بس يا ابني وانت بتقلب ممكن تشوف منظر تقع يقلب يشوف منظر يضيع يجي يعيط بعد كده يا ابني ما تدخلش على النت ما دام مفيش حاجه ضروريه عشان ما توقعش نفسك يا ابني ما تقفش في ساحه الجامعه وقت الاختلاط والتبرج ما تقفش غير لحاجه ضروريه يا حبيب قلبي اعتزلوا مواطن الفتنه الاختلاط حرام اختلاط ايه اللي حرام ده اختي ده اخويا ده نيتي ده بيعرف صحين الفجر ده بتعين على طاعه الله طيب خلاص خليكوا كده لغايه ما يحصل لنا اللي حصل لبرصيصه حطها قدام برصيصه واهلها وافهم فضل الشيطان كل شويه يصرعها تتكشف يفتن برصيصه يصرعها تتكشف يصرعها تتكشف لغايه ما نار الشهوه في لحظه عمت برصيصه فوقع عليها زنى بها فحملت جاله الشيطان قال له يا برصيصه تعمل ايه هعمل ايه مش عارف قال له يا برصيصه تتفضح طب والحل تقتلها وتتويها وتقول لاهلها انها هربت اقتلها ازاي ده حرام امال برصيصه يتفضح اقتلها وهترجع بعدها راجل صالح تاني وهترجع بعدها عبد صالح تاني قتلها وتواها وقال لاهلها دي هربت الشيطان راح لاهل القريه قال لهم ما هربتش بنتكم مقتوله في المكان الفلاني وهي حامل راحوا شافوها لقوا الموضوع مظبوط اهل القريه كلهم طلعوا على صومعه برصيصه يكسروا عليه الصومعه دخلوا الشيطان وهو ملهوف ومفزوع جوه الصومعه قال له يا برصيصه انت عايزني انجيك قال له اه انجدني قال له اسجد لي قال له ايه لا ما اقدرش ده شرك بالله قال له اسجد لي والا سيبك ما اقدرش اسجد لي سجد له سابه كسروا الباب دخلوا قتلوه مات على الكفر والعياذ بالله مات على الكفر يعني الشيطان فضل يلف اللفه دي كلها عشان اخر خمس دقايق قبل الموت عشان خاتمه السوق مش عشان المعصيه مش انا من الاول بقول لكم ان الشيطان مستني لكل واحد مننا الخمس دقايق دول مش بقول لكم ان دول اخطر خمس دقايق في حياتنا طب والشيطان ضيعه ازاي من الفتنة من ان هو ما اعتزلش مواطن الفتنة من الاختلاط يا جماعة الاختلاط بين الاولاد والبنات اللي مال الجامعات والمواصلات والشغل وال... والعلاقات العائلية وده بنت عمك وده بنت اخوك وده جارتك وده زي مرات صاحبك وده زي... يا يا اخوانا الاختلاط دمر برصيصة ما يدمرناش احنا صرخات صرخات من تحت التراب كتير قوي قوي صرخات من تحت التراب لا يحصى عددها كان احد اخواننا رايح يعني رايح يزور واحد قدام نوادي افراح ونوادي الافراح شغاله ايه بقى شغاله ومعازف واغاني وزي ما انت عايز تقول قول وزي ما انت عايز تسمع تسمع وتبرج والبنت دي سايبه شعرها للكوافير بقى 10 ساعات وديت لابسه فستان سواري ما انزل الله به من سلطان يوديها وابوها وامها في نار جهنم والعياذ بالله ان لم يتوبوا والالوفات مدفوعه عشان المعازف والفرق فصاحبي هو طالع في بيت واحد في وش النوادي بيقول سمعت صراخ رهيب مرعب فجري يشوف منظر الصراخ ايه بيقول لي لقيت عروسه وهي بترقص في زفتها ليله فرحها وقعت ماتت ياه افتكرت ساعتها الثلاث عرايس اللي ماتوا تحت عماره واحده في لحظه والعربيات واقفه بالزفه بره مستنياهم في لحظه ماتوا هم وكل اللي معاهم افتكرت العروسه اللي ليله دخلتها عريسها حطها على الكوبري على النيل عشان يتصور قامت واقعه مقلوبه في النيل بدل ما تنام في شقتها نامت في القبر بدل ما ينام معاها ليله الدخله ليله البناء اتصلى عليها في هذه الليله سبحان الله العظيم احد اخواننا بيغسل اموات وهو بيغسل احد الشباب لا امه من بره بتعيط وبتقول ده والله العظيم كان فرحه النهارده والله العظيم كان فرحه النهارده فالواد يعني الكلمه فزعته فسال هو في ايه عرف ان ده كان النهارده ليله دخلته الصبح معاه كارت دعوه فرح ليه لقى واحد صاحبه على الرصيف التاني على الطريق بيجري بيعدي يديله كارت الدعوه جت عربيه خبطته مات ربنا يغفر له ويرحمه ليه الرسائل دي كلها عشان نفوق عشان نستيقظ لعيب الاهلي اللي من سنتين وقف قمه شبابه وقع مات في لحظه شفتها بعيني على شبكه النت لعيب اجنبي في ماتش اجنبي جاب جون الماتش اتقلب والناس اتقلبت واللعيبه اتقلبت وهو بيجري وبعد كده حس ان هو دايخ جاي الكاميرا مصوراه قام مايل كده لتحت كده على ركبته بايديه على ركبته زي الراكع لمده ثواني وفجاه خر جثه هامده على الارض وقع ميت الكاميرا جايبه منظر اصحابه بيتجننوا هيموتوا ازاي بقى ملك الموت كان معاهم في الملعب بينزع روحه وهو حاطط ايده على ركبته ومحدش داري الخواتيم يا شباب الخواتيم بتروح في لحظه الدنيا بتروح في لحظه الملك اللي قال انا هتهنى بيها يوم هتصفى ليا ما بتصفاش هتصفالي هاتوا جنينه اقفلوها عليا انا وفلانه الجاريه بتاعتي حبيبتي اللي زي القمر وهاتوا كل انواع الطعام والشراب ومحدش يدخل علينا قعد يستمتع ويصاحبها ويلاعبها طول اليوم عند العصر قال لها افتحي بقك افتحي بقك حدف لها عنبايه في بقها يلاعبها نزلت في حنجرتها اتخنقت ماتت ماتت في لحظه ما قدرش يستوعب فضل عين جثتها جنبه جنب العرش بتاعه لغايه ما ريحه الجثه طلعت اضطر ان هو يدفنها ما بتصفاش يا اخوانا ولا هتصفى هي الدنيا كده هي الدنيا كده وبتروح في لحظه والله العظيم وفي ناس ربنا بيرسل لها انتقام قبل خاتمه السوء مش شرط الانتقام يجي عند الخاتمه ممكن قبل الخاتمه احد الشباب في شارع من الشوارع اللي جنبنا كان والعياذ بالله بيقع كل يوم في الزنا مع الفتاه وشاب ايه بقى نظافه وروشه و... وعطور و... يعني والعياذ بالله شاب حياته كده حياته في الموبقات ده ايه فاحد اخواننا اللي ساكنين معاه في الشارع بيقول شفته مره ماشي بعد فتره انقطاع لقيته هدومه مقطعه وشكله مبهدل ووشه تايه وماشي شكله غريب جدا فبيقول لي فانا ف... ف... فسال ايه ده ده ازاي فلان ماشي كده قالوا له ده اتجوز ولما اتجوز ربنا ابتلاه بمرض ما قدرش يقرب من مراته فهو طبعا كان مقطع السمكه ودلها قبل كده فكان هيتجنن فبعد فتره دخل على مراته لقاها بتخونه مع واحد ما قدرش اعصابه تستحمل المشهد جاله جنون والعياذ بالله فقد عقله انتقام من ربنا قدام الناس بقى مشهد حي متحرك قدام الناس الناس كلها شايفينه شايفينه قدام عينيهم انتقام ربنا قبل خاتمه السوء وياما ربنا بيبعت لنا رسائل يا جماعه ياما في رسائل تحذير احد الشباب داخل جامعه 6 اكتوبر وهو داخل وفي بنت معديه يبص ولا لا بيبص واحد بعربيه كره معدي جاي ينزل بالكرباجه على الحمار نزل بيه على وشه بيجري على احد الدعاه عيط له قال له يا ابني ده ده كرباج الدنيا خاف من كرباج الاخره خاف احد اصحابي اصدقائي يعني احد الناس اللي اعرفهم يعني ربنا يتوب علينا جميعا يا رب يحدثني انه ذات مره اتفق مع فتاه على انه يقع معاه في الزنا ايام ما كان في الجامعه والعياذ بالله واتفق على الميعاد اللي هيروح لها فيه بيقول لي روحت نمت عشان اصحى على الميعاد بيقول لي صحيت لقيت جسمي كله برابيق برابيق ودمامل ومؤلمه وبتاكل في الجلد بيقولوا كان يعني كان مرض شديد جدا جابوا له استاذ امراض جلديه من الكليه قال لهم ده مرض شديد وممكن يسيب تشوه في جلده كله ولازم يتعامل معاه بدقه شديده ولازم ياخد العلاج بدقه شديده ويستحمل اي الم ما يمسش اي دمل ولا اي بربوه ولا اي حبايه لغايه ما المرض صرف عنه قلت سبحان الله ربنا عصمك ربنا انقذك كام مره ربنا انقذنا يا شباب كم مره ربنا انقذنا يا جماعه احنا دلوقتي وصلنا لنهايه الحلقه كم مره ربنا انقذنا الصحابي اللي كان كل ما يقسم يقول لا والذي لم يميتني في بدر لا والذي لم يميتني في بدر يعني ايه كان في بدر بيحارب مع المشركين لو كانت قتل في بدر كان راح فين لو انت كنت مت على المعصيه اللي عملتها السنه اللي فاتت كنت رحت فين لو انت كنت مت على المعصيه اللي عملتها الليله الفلانيه كنت رحت فين لو ربنا خدنا على معصينا هنروح فين يا جماعه يا اخوانا القصص اللي حكيتها دي كلها عبره يا تعتبر يا هتبقى انت عبره يا تعتبري بيها يا هتبقى انت عبره تعتبر ولا تبقى انت عبره يا جماعة يا جماعة إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذاب قريب أحد إخواننا نزل يصلي في مكان خلوي وطلع لي بحتة عظمة لطير من الطيور قال لي إنا أنذرناكم عذابا قريبا خلاص عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لما يلاقي الحيوانات ربنا قال لها كوني ترابا يقول يا ريتني كنت حيوان يا مغني يا اللي فرحان إن اسمك بدأ يتشهر وصورتك على ألف كفر وكفر يوم القيامة تتمنى إنك كنت تبقى مكان الكلب الولف اللي كنت بتشده في ايديك ولا مكان القطه اللي كانت بتيجي تتمسح على باب بيتك الصبح الواحد يتمنى انه كان يبقى حيوان سبحان الله العظيم يا اخوانا الخواتيم يا اخوانا مستعدين ولا لا اخر حاجه بقولها لكم مستعدين ولا لا درس الليله هدفه كله ان احنا لازم نبقى مستعدين في اي لحظه الخاتمه هتيجي في اي لحظه ملك الموت هينزل في اي لحظه انت عايش على ايه عشان تموت عليه اختار موتك من الوقت افرش ابرك من الوقت اختار الموت اللي هتقابل بيها ربنا من الوقت اختار الوسام اللي هيتعلق على صدرك وانت بتقابل ربنا من الوقت الحاجه اللي لازم اقولها لكم الليله ان حالنا ده لا يمكن يستمر كده الطائع لازم يزود والغافل لازم يفوق والعاصي لازم يقف مع نفسه واقفه يرجمها يلجمها يقول لها هتوديني فين انا ما استحملش عذاب ربنا هتوديني فين فوقي فوقي فوقيني معاكي خديني للجنه بلاش انا وانت نترمى في نار جهنم ما نستحملش عذاب ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن نستمر كده يا جماعه كل واحد اللي لازم ياخد قرار لازم ياخد قرار انه يتغير لازم ياخد قرار ان حياته ما تمشيش زي ما فاتت لازم ياخد قرار انت مستعد الليله يتقفل عليك اي قبر من القبور المفتوحه مستعده الليله انك تلاقي نفسك بين الملكين بتتحاسبي مستعد الليله انك انت تبقى بين ايدين ربنا كاشف حساب عن كل حاجه عملتها لازم نبقى مستعدين لان الموت هيجي في لحظه انا عايز اوصيكم توصيه نستعين بيها على انفسنا وعلى الالتزام الجد بقى بكره السبت ان شاء الله 13 في الشهر العربي السبت والحد والاثنين 13 و14 و15 السبت والحد والاثنين 13 و14 و15 ثلاث ايام بيبعدوا وجوهنا عن النار كل يوم 70 سنه يعني 210 سنه وكل يوم في دعوه مستجابه ندعي ربنا بقلوبنا لكل واحد صام يا رب اهدينا يا رب يا رب توب علينا يا رب يا رب ثبتنا يا رب انا هدعي الوقت يا جماعه انا هدعي لان في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ما نملكش غير الدعاء في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ما نملكش غير كلمه يا رب في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده الفتن اللي عاد الواحد قلبه بيغلي وهو شايفها في الشارع الفتن اللي ممزقه المسلمين شباب وبنات واباء وامهات ما عدناش نملك غير كلمه يا رب قولي معايا يا رب قول معايا يا رب الاباء والامهات والشباب والكل اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم غيرنا اللهم اصلحنا اللهم انا عجزنا عن اصلاح انفسنا فاصلحنا اللهم انا حاولنا ان نصلح انفسنا وعجزنا يا رب فاصلحنا واعنا على انفسنا يا رب اللهم لا تردنا على اعقابنا منتكسين اللهم انا نستغيث بك ان تثبت قلوبنا على دينك وان تهدينا يا رب وتهدي كل احبابنا واصحابنا واهلينا يا رب العالمين اللهم انزل هدايتك على على شباب المسلمين وفتيات المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين واطفال المسلمين اللهم احصنا من الفتن اللهم اننا كم زللنا وكم سقطنا وكم اذنبنا وكم عصينا وانا نتوسل اليك ان تتوب علينا يا رب ونتوسل اليك ان ترحمنا يا رب تبنا إليك ورجعنا إليك وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك على ألا نعود إلى المعاصي أبدا عدنا إليك يا أرحم الراحمين فاقبلنا على ما كان منا يا الله يا الله واشرح صدورنا للهدى وثبتنا وارزقنا الصحبة الصالحة يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا